حيرا يقوم عليه أبرار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع حضراتكم حول فتاوى الرحمة سائلين الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه نبدأ بداية في تلقي اتصالات حضراتكم الاتصال الأول السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي آه، ممكن اسال فضيلتك سؤالين آه، يا اتفضلي شيخ؟
اتفضلي سؤالي آه، لو سمحت انا في وصله كنت عايزه اعملها اسمها وصله النت آم، انا ما بدفعش اشتراكات بس هي في آه، يعني بي- ال- جهاز النت عندي بيلقط ال- آه، الوصله دي من آه، من نت ت- اخر وال- وعلى- مع علم ان ال- جهاز النت اللي هو هيلقط منه دوت بيبقى ال- صاحبه عارف ان هو اي حد ممكن ياخد منه الاشتراك ده مجانا فهل هي- هذا يجوز آه، فضيلتك والسؤال الاخر بالنسبه لل ال- زكاه الذهب آه، بتدفع كل سنه اللي انا كل سنه بدفعها عندما آه، يعني بيزيد عن ال ال- ال- ال- الجرامات بتاعته بتدفع كل سنه ولا اول سنه بس بتدفع كنت عايزه استفسر عن هذا وشكرا لفضيلتك والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام وبركاته ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي آه شيخ طلعت آه، كنت عايزه اسال حضرتك آه ان في رجل آه في رجل آه آه، اعطى لاخوه آه آه 1000 جنيه مم.
آه فتوفاه الر... توف- توفاه الله الرجل دوت ف... فاخوه عايز يرجع ال 1000 جنيه لأ- لاولاده هل ال 1000 جنيه توزع على الورثه أيوة.
ولا حكم ال 1000 جنيه دي ايه؟
حاضر ماشي شكرا جزاك الله نعم معنا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي آه، لو سمحت أنا ليا أخ آه، من الأب وليا أخت من الأب برضو الأخ والأخت آه، سلوكهم مش سوي أنا أنا كبيرة عنهم كتير مم.
أنا مش قادرة إن أنا أختلط بيهم لأن سلوك الأخ مش سوي وعمته كمان محرجة عليه عمته من الأب محرجة عليه إن هو يكلمني مم.
فانا حاولت اتواصل معاه ما ما نفعش بس انا بتواصل معاه بالتليفون فقط لاني ما بقدرش ادخله بيتي حاضر ماشي.
وجات الاخت اتخطبت لولد برضه مش سوي واخلاقه مش كويسه فانا مش قادره ان انا ادخلها بيتي ولما اتجوزت اتخطبت غصب عني انا زعلت فهل دي قطع صله الرحم ولا لا لاني انا قلقانه جدا من الموضوع ده حاضر ماشي شكرا ماشي مع اتصال آخر السلام عليكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لالتقاط النت من خلال آه كمبيوتر محمول وفي حاجة بتتحط فيه آه بت- بتلقط ال- ال- في المجال اللي موجود وبعلم من صاحب هذه الوصلة اللي هو بيدفع فيها اشتراك وانه اي حد ممكن يستفيد منها آه ان شاء الله ما يكونش فيها شيء ما لم يكن هناك تعاقد بيمنع من استفادة الآخرين من هذه الوصلات يعني برضو نحترم العقود المبرمة ما بين الشركات وما بين آه، صاحب هذه الوصلة أنه إذا كان إذا كان لا يجوز له أن يؤجر أو لا يستفيد بها إلا هو يبقى العقد شريعة المتعاقدين أما إن كان يباح له هذا والآخرون بإذنه يلتقطون هذه الأشياء لأنها تعتبر موجات في الجو فإن شاء الله ما يكونش فيها شيء بالنسبة لزكاة الذهب بتتباع سنة تدفع سنة واحدة ولا كل سنة لا لابد من دفعها في كل عام إذا ما حال الحول إذا ما حال الحول طالما بلغ المال نصابا وحال عليه الحول يجب أن يزكى في كل عام لا يزكى مرة واحدة فقط اللي بيزكى مرة واحدة زكاة الزروع والثمار دي تبقى مرة واحدة زكاة ال- ما نسميه الركاز الذي يوجد من مدفون الجاهلية في باطن الأرض بنزكيه مرة واحدة أما الذهب والفضة والأموال وعروض التجارة والمواشي وهذه الأشياء بتزكى في كل عام عند حولان الحلم الأخ اللي آه، أعطى لأخيه ألف جنيه ثم توفي الأخ ويريد الأخ أن يعيد الألف جنيه إلى مستحقيها المستحقون في هذه المسألة هم الورثة جميعهم بأنصبتهم زي ما ربنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت لهذا الأخ زوجة يبقى ليها التمن و... فنعطي من الألف جنيه كل واحد حقه المقرر شرعا تمن ربع نص سدس نعرف بالظبط كما لو كانت تركة إلا إذا كانت عليه ديون فإنها يقدم سداد الديون وتنفيذ الوصايا على توزيع التركة فأنت حضرتك آه، آه، هتشوف هذا الأخ ماذا ترك وتعتبر من ضمن ما ترك هذه الألف جنيه وتتعاون مع أولاده على سداد ديونه وتنفيذ وصاياه وما تبقى بعد ذلك يوزع حسب الأنصبة الشرعية المقررة أولاده زوجته أبوه أمه كانوا عايشين والمسألة دي إن شاء الله آه، تكون سهلة لكن هذا مال موروث شأنه كشأن باقي الأموال أخ من الأب وأخت من الأم وسلوك غير سوي وعمته محرجة عليه إنه ما يعني إحنا بنقول إذا كان يتأتى أذى من بعض الأقارب فنحن لا نقاطع إنما ولو الاتصال بالتليفون زي ما بيقولوا كده عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن وفارق ولكن بالتي هي أحسن في مناسبات آه، يمكن أن نتواصل معهم خلالها الأعياد مريض آه، نعوده محتاج نساعده في الوقت نفسه آه، آه، الدعوة إلى الهداية والدعوة إلى ال- ال- ال- الخير مطلوب مننا أن احنا نقوم بها لأنه في النهاية دول إخواتنا وهم أحق الناس بنا وزي ما القرآن الكريم قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين فبدأ بالأقربين قبل غيرهم وقال إن الرائد لا يكذب أهله وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي واعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني لا يأتيني الناس بأموالهم ب- ب- ب- بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم فالنصيحة بين الحين والآخر والتوجيه مطلوب إذا كان يتأتى أذى فكما قلنا يمكن الاقتصار على عملية الاتصالات التليفونية وهذا يكفي في عدم وقوع الإنسان في إثم قطيعة الرحم والله تعالى أعلى وأعلم دي الاتصالات اللي وصلتنا ونحن في انتظار إن شاء الله المزيد هل يجوز إخراج صدقات من مال الوالدة المسنة ولمعرفتهم أنهم لو طلبوا منها وهي بكامل وعيها لن تمانع مفيش مانع أبدا مفيش مانع في هذا العلم بالإذن كأنه إذن العلم بالإذن كأنه إذن يعني زوجة مثلا بتتصدق من مال زوجها وهي تعلم أنه يحب الكلام ده ولا يمانع فيه فهي لها ثواب وله ثواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة له فلها وله الأجر أما إذا أنفقت من غير إذنه ها، فله الأجر وعليها الوزر فالشاهد كلمة إيه ها وهي غير مفسدة وهي تعلم بالإذن مسبقا هنرجع تاني ونجيب بعض الأدلة على هذا المعنى علشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتصدق ورمضان جاي يحتاج إلى صدقات أكثر وأكثر معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي سؤالك لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لو سمحت أرجوك يعني تريحني فيه الله المستعان آه، أنا بقالي ثلاث سنين يعني جوزي ليه فلوس في البوسطة فبتطلع فوايد سامعني يا أيوة.
شيخ أيوه سامع فإحنا بناخد ال- الفوايد دي يعني ما بناخدهاش لينا بنعمل بها آه، أكياس رمضان وكده وبنطلعها للناس فهل دي مقبولة يا شيخ ويعني حاجة كويسة حاضر في شيوخ آه، حلت ليه يعني ثلاث شيوخ قال له تمام انت مظبوط وشيخ واحد اللي قال له لا حاضر ماشي فانا يعني مشكوكه ارجوك يا شيخ يعني تريحني حاضر حاضر دي بتقولي فوائد فوائد على دفتر توفير ماشي ماشي ايوه اتصال السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله اتفضل سؤالك يا اخي
شيخ ايوه ان شاء الله اتفضل
شيخ حسان تفضل سؤالك
انا عاوز الشيخ حسان يعني يا شيخ حسن آه، آه، يرجع الكنترول بقى ان شاء الله نعم معنا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل سؤالك بارك الله فيك يا شيخ ممكن أسأل ربنا يتقبل حضرتك منك.
عدة أسئلة؟
يا ريت تعلي صوتك بس شويه
آه لو سمحت أنا أنا بشتري كتيبات وورق آه بوزعه على فتيات آه في الجامعة يعني كده بس أنا يعني أنا الحمد لله منتقدة بفضل الله يعني بس بفتقد بعض العناصر اللي في الورق دي فهل أنا بدخل تحت قول الله تعالى آه يقولون ماذا يفعلون؟
حاضر طيب السلام عليكم معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي سؤالك
الو ايوه معاك اتفضلي لو سمحت يا شيخ انا جوزي حلف عليا مره بالطلاق مم.
قال لو اتكلمتي في الموضوع ده مش ها مش ها آه، قال لو اتكلمتي في الموضوع ده تكوني طالق اعطاني مده محدده فاستنيت لحد المده ما خلصت اه وما اتكلمتش فقال لي كده ما فيش حاجه ف- طيب حاضر حاضر حاضر ايوه الو ايوه معاك سامع
فلحيت عليه فقلت له كده ما حصلش حاجه قال لي قال لي ايوه كده ما حصلش حاجه خلاص المده عدت ف- فلما لحيت عليه كتير راح حالف بالعظيم لاكون حاسبها طلقه سمعني يا شيخ حاضر ألو.
ايوه ايوه ايوه بس بعدين جينا بعد مده تاني آه، حلف عليا في ليله قال لي تحرم عليا في الليله دي فلا هلمسك ولا هجيلك فعدت الليله من غير ما يلمسني ولا حاجه فهل كده انا عاي... انا عايزه اعرف آه، عايزه حدد لي انا آه، وبسط لي الموضوع لان انا بصراحه تعبانه جدا الله يعطيك العافيه حاضر ماشي مع اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه آه شيخ محمد الشيخ محمد مش النهارده آه، ط- احنا اهلا بيك لو عايز تسالي عن حاجه آه طب أنا بس عايزة أسأل حاجة أنا دلوقتي زوجي مسافر وبيطلب مني إن أنا آخد منه إذن أنا قاعدة في بيت بابا وباخد إذن من بابا هل ده صح ولا ولا أنا لازم آخد إذن زوجي وإذن بابا ده ما يمشيش
حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي لو سمحت أنا عايزة رقم الشيخ عبد الرحمن من-
مع الكنترول نعم يا ريت اللي اتصل بينا احنا آه، آه، برنامج فتاوى برنامج فتاوى بمعنى انه بن- اللي بيطرح لنا علينا سؤال آه، بنجيبه اذا كان هناك اتصال او شيء شخصي يتعلق بفضيله الشيخ محمد حسان من يريده او يريد ارقام تليفونات او ما الى ذلك فبرنامج الفتاوى غير مخصص لهذا نعم آه، بالنسبة للفوائد على البوسطة على الأموال المودعة في صندوق في في في صندوق التوفير صندوق التوفير بيعطي مبالغ ثابتة فائدة ثابتة على أساس رأس المال يعني إيه؟ عندي 100 جنيه 1000 جنيه يقول لي أنا هدي لك 10% هدي لك على ال 100 10 على ال 1000 100 ثابتة وحسبان حسبان المال الذي يحصل كفائدة على أساس رأس المال هو الربا هذا هو الربا أما البيع الحلال فإن النسبة لا تحسب على أساس رأس المال وإنما تحسب على الأرباح 30 40 50% من الأرباح تزيد تنقص تكتر تقل يشارك الإنسان صاحب المال يشارك الإنسان صاحب المال يشارك من يتاجر فيه في نسبة الربح وليس يدفع له مبلغ ثابت وبالتالي صندوق التوفير والبنوك والتي تحتسب الفائدة على أساس رأس المال وفائدة ثابتة هذا ربا هذا ربا وكوني أنا أخذ هذا المال وأروح أتصدق به لا يقبل لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا والمال المتحصل المال المتحصل من الربا مال حرام لا يجوز التصدق به فلو واحد خده بيتخلص منه مش بنية الصدقة وإنما بيتخلص منه وأولى من هذا وذاك ألا يتعامل من الأصل تعاملا ربويا لأن الحديث يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عايزين تعملوا شنط رمضان تعملوا لحوم أضاحي تعملوا صدقات جارية أي حاجة دوروا على مال حلال يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لكن أروح أجيب المال الربوي وأتصدق به لا يجوز هذا شرعا مع الصلاة اتصال السلام عليكم
السلام عليكم اخي حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل سؤالك السلام عليكم وعليكم السلام
اشهد الله اني احبكم في الله اخي الحبيب أحبكم الله الذي أحبتمونا فيه نسأل الله أن يجعلنا أهلا لي لهذا.
طالين يا اخي لو تسمح لي ان اتفضل.
تجيب لي عليهم فضيله الشيخ تفضل
السؤال الاول فضيله الشيخ انا حاليا في السعوديه وساعات بروح مكه ان شاء الله يعني بعمل عمره عندي استطاعه اني اعمل عمره أيوة.
فهل يجوز أن أعمل عمرة أعرف آه، ناس تريد أن ت- تعمل عمرة ولم تستطيع من فقراء المسلمين هل يريد آه، فضيلة الشيخ هل ي- يجوز أن أق- أهد عمرة لرجل فقير حاضر والله أعلم أن يتقبلها أم لا الله أعلم حاضر حاضر آه، السؤال الثاني فضيلة الشيخ آه، بالنسبة لي إذا تذكرت الآخرة آه، لا أستطيع أن أفعل شيء في حياة الدنيا و- ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ قل لي حاضر.
بالله عليك حاضر
وشكرا وجزاك- بارك وجزاكم الله الله خير بارك الله فيك طيب آه فنرجع ونقول انه الاعمال لابد ان تكون او الصدقات لابد ان تكون مصدرها لابد ان يكون مصدرها مصدرا حلالا وساذكر قصه بتعبر عن هذا المعنى واحد كان لص يسرق السرقه ويتصدق بها يسرق ويتصدق فلما قيل له في هذا قال سرقتها فكتبت علي سيئة وتصدقت بها فكتبت لي عشر حسنات فأنا المستفيد أنا بسرق تبقى سيئة وأتصدق تبقى عشرة فأنا مستفيد بتسع حسنات فسيدنا الإمام أبو حنيفة وهو الفقيه الفاهم حين عرضت عليه هذه المسألة قال الآتي سرقها فكتبت عليه سيئة وتصدق بها فلم يقبلها الله منه لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فمفيش حد يضحك على ربنا وياخد مال مصدره غير طيب ويقول أنا بتصدق بيه لا إنما ينبغي أن أبحث عن مصدر طيب هذا وبالله التوفيق طيب الأخت اللي بتقول إنها بتوزع كتيبات في داخل الجامعة على طلاب منها حاجات بت- تأمر بحفظ اللسان وأشياء تأمر بحفظ ال- الجوار وأشياء تأمر ببر الوالدين هي بتقول إن أنا في بعض هذه الأوامر أنا مقصرة بتفتقد بعض العناصر التي تدعو إليها هذه الكتيبات أو تلك الأوراق أو ما إلى ذلك فهل تعد بهذا المعنى ممن قال الله فيهم يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون احنا بنقول نحن مأمورون بشيئين أن نصلح أنفسنا وأن ندعو غيرنا مأمورون بشيئين أن نصلح أنفسنا وأن ندعو غيرنا فلذلك فادعو واستقم كما أمرت فنفترض أن إنسانا قصر في واحدة منهما لو واحد قصر في جانب الاستقامة أو جانب إصلاح نفسه ورأى غيره على معصية ينهى ولا لا ينهى يجب عليه أن ينهى ويجب عليه أن ينصحه لأنه مأمور بالاثنين دول مأمور بإصلاح نفسه ودعوة غيره ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فإذا كان الإنسان مقصرا في ذاته فليس هذا مبررا أن يمنع ذلك دعوة غيره إنما يدعوه وهنكمل معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أخي ازيك يا فضيلة الشيخ أسأل أهلا الله بك.
العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمركم جميعا يا رب أه بقول لك حضرتك يا حاج الشيخ أه والدتي كانت آه، اشترت آه، شقة أيوه
أه فعليها أقساط آه، هي الآن في تعثر مالي هل يجوز لها أنها تقترض من البنك لسداد الأقساط ديت باعتبار أن الأقساط دي زي دين عليها
حاضر آه، دي, دي هذا أمر ال- الأمر الآخر لو حد فتح حساب آه، في بنك مم.
آه، حساب جاري بدون آه، فوائد هل هذا فيه شيء يعني هو بيدفع مصاريف لفتح هذا الحساب آه، مفيش عليه اي فوائد بياخدها او اي فايده بياخدها من هذا البنك حاضر فهل هذا فيه شيء وجزاكم الله خير حاضر مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام
آه، أود أن أسألك يا شيخ آه، أنا متزوجة نعم و- وأريد أن أسألك آه، شعري قصير وأود أن آه، مثلا أني أطول شوي بالوصل هل يجوز لي أن أصل فقط آه، بالوصل لي- لأتزين لزوجي أم حرام علي يعني زوجي فقط حاضر حاضر حاضر اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه آه، ازيك يا شيخ اهلا بيكم ربنا يبارك فيك يا رب الله ويجازيك يتقبل خير منا ومنكم عندي ثلاث اسئله يا شيخ ايوه نعم انا فتره الحيض بتاعتي اربع ايام أيوة.
وبستحمى في اليوم الخامس وبصلي بس لازم بتنزل لي اخر النهار يعني آه، آه، نقطه كده مم.
فانا عايزه اعرف كده استحمى تاني ولا اكمل صلاه واتوضى عادي حاضر ماشي حاجه تاني لو انا استحميت مثلا و- أو- اغتسلت واستحميت لازم بعد الحموم آه، اتوضى ولا هو خلاص الغسل ده يجزئ حاضر سؤال تاني يا شيخ صلاة التراويح لو أنا صليتها في الجامع خلاص دي تجزئ ولا أنا لازم أقيم الليل بالليل؟
حاضر السؤال الثالث في حديث يا شيخ اللي هو من صلى أربعين يوما وأدرك تكبيرة الإحرام آه، يكتب له براءة من النفاق ايوه عايزة أعرف دي للرجالة بس عشان هما بيصلوا ولا لو الواحدة بتصلي في بيتها برضه بتدرك آه، أول ما بتصلي بينقل آه، الأذان بيدن بتصلي على طول حاضر ماشي ماشي مع اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه بارك الله لنا في عمرك يا شيخ الله يبارك فيكم بعد اذن حضرتك انا كان في الموضوع اللي هو بتاع اسكان الشباب الاراضي والشقق ايوه فحضرتك انا دلوقتي جيت آه، في واحده قالت لي تعالي قدمي لي باسمك وانا ما كنتش اعرف طبعا كل حاجه فيها قالت لي تعالي قدمي لي باسمك فانا قدمت لها كل حاجه لما جه الجواب والدتي عرفت فالمهم اكتشفنا اني اني انا كده مش هينفع اقدم تاني وان كل مشوار انا اللي لازم انزله فانا كده اضطريت ان انا مش هينفع اقدم ان كل حاجه تبقى باسمي وشهادتي انا وكل حاجه بتاعتي فطبعا ساعتها عرضت المشكله على شيخ وشيخ فاضل من اهل سنه وجماعه وحضرتك هو قال لي ان كده الحق ان انتوا تختصموها لان هي ملهاش الحق في دوت وان انا غلطت اللي انا قدمت لها وبما اني ما كنتش اعرف فقال لي تقتصموها هي مش من حقها فالرضا ان هي تقتصموها فانا وافقت وهي الحمد لله وافقت واقتصمناها على كده حضرتك سامعني يا شيخ اه سامع الو ايوه سامع سامع يعني هو السؤال على ايه بقى دلوقتي في اختها احنا اتصلنا الارض الحمد لله اختها هي اللي اشترتها فاختها ديت كانت في البدايه احنا دفعنا 1000 جنيه فانا ما كنتش دافعاها قالت لي لا انت كده لازم تقسمي معاها فقسمنا ال 1000 جنيه انا وهي ايوه اختها كانت هي اللي دافعه ال 1000 جنيه دي وجوزها اللي كان جاب الش- الكراسه بتاعت الشراط ايوه واحنا اتفقنا على كده ما اعرفش ان هي في طرف ثالث جت دلوقتي المفروض ان انا ليا بقيه الجزء بقيه المال بتاعي عندها بتقول لي انا المفروض ادخل بالتلت معاكم يعني انا اخدت خلاص نصيبي ناقص لي بس 5000 منه انا ما فهمتش مش فاهم الجزئيه الاخيره دي ال- انا د- اختها هي اللي كانت دافعه لها ال 1000 جنيه حضرتك ايوه
فاهمني يا شيخ ايوه فاختها اللي دفعت ال 1000 جنيه وانا دفعت بعد كده اختها اخذت مني انا نص المبلغ مني طيب لو نص ال 1000 جنيه طب ماشي ايه بقى بعد كده جت اختها دلوقتي بتقول لي انا سالت وعرفت ان انا كنت دافعه انا اللي دافعه ال 1000 جنيه ديت من البدايه يبقى المفروض انا ادخل معاك وانا كمان شريكه بالتالت فانا قلت لها بس ده ما كانش اتفاق انت اخدت مني مبلغي انا على ان ده خلاص ده كده المفروض النص بتاعي انا واختك يعني حتى لو في اتفاق بينك وبين اختك انا ما اعرفهوش فهي دلوقتي بتقول لي لا انا المفروض ان انا ادخل بالتلت معاكم يعني بدل ما انا ليا عندها فلوس المفروض ان هي تاخد مني انا طيب
فحضرتك دلوقتي يعني انا خلاص احنا المفروض ان هي دلوقتي مستنيه الحكم الشرعي في ان هل هي ليها حق ان هي تاخد التلت بتاعها ولا هي لما ليها- اعطت هي لما اعطت ال 1000 جنيه دي اعطتها بصفه ايه؟
هي كانت اخدتها لان البنت كانت مخطوبه وال- والفلوس دي كانت بتاعت خطيبها فخطيبها اداها الايصال وقال لها انا عايز ال 1000 جنيه ال قالت له 1000 ما تخليش جنيه نخطب، خد أعطتها انت ال 1000 ليها.
جنيه اهي ال 1000 جنيه اعطتها ليها اعطتها ل- لخطيب اختها بصفه ايه؟
اديتها له بصفه ان هو ما ير- ما يردش يعني ما يروحش يكلم اختها ويقول لها انا عايز الفلوس خلاص انت فتحت خطوبتك من اختي فخد ال 1000 جنيه بتاعتك وما يعني تطلبهاش.
بصفه قرض مثلا بصفه دين بصفه زي ايه؟
زي سلفه سلفه المفروض اه المفروض ان اختها هي كانت تردها لها مش بصفه ان هي المفروض ان هي تدخل معاها ك- في الارض خلاص ماشي ماشي ماشي حاضر ماشي حاضر مع صد آخر السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي سؤالك السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته آه، فضيلة الشيخ
إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام فضيلة الشيخ إن شاء الله اتفضلي آه، سؤالك ازيك يا دكتور الحمد لله آه، والله يا دكتور ادعي لي اني يفرج همي يا دكتور ويفرج كربي يا رب فرج كرب ادعي لي يا دكتور الله يخليك يا رب فرج هم المهمومين جميعا ادعي لي يا دكتور الله يكرمك يا رب يا رب يا رب حاضر حاضر ان شاء الله مع اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك يا شيخ اهلا بيك يا أخ- آه، ون- آه، عندي سؤال معك. السؤال الأول في معهد في قدام آه، آه، نادي الزمالك آه، معرفش معهد اسمه إيه بالظبط هو تبع إشراف أزهري يعني فكنت عاوز أعرف اسمه و- و- و- وإيه إحراج رأيك فيه أولا يعني وايه إحراج رأيك في المعهد دوت إيه السؤال الثاني حضرتك آه، بالنسبة للبنك فيصل يعني قول ما يقول بيحل الأرباح على المبالغ المودعة فيه ازاي يا شيخ دلوقتي الارباح ديت مش ربا والمودع والمودع اصلا ما يقبلش الخساره يعني يعني مثلا ما عندوش ده اللي هو يخسر في ماله اصلا تاني تاني سؤالك بتقول ايه بتقول بنك ازاي فيصل ايه بالنسبه لبنك فيصل قول من يقول بحل الارباح على المبالغ المودعه فيه ازاي يا شيخنا الاول الارباح ديت مش ربا اصلا يعني والمودع اصلا لا يقبل الخساره استثمار يعني اصلا ما عندوش ده اللي هو يخسر في ماله اصلا وايضا المودع هو بي بي بي يعني بيجي مثلا بيودعها ما بيقولش يا بنك آه، خدوا خدوا خدوا الفلوس دي شغلوها شل- شغلوها لي مثلا طيب ده بيقولش يعني ش- شلوها يعني فاهم قصدي حضرتك يعني لا ما فهمتش بارك الله فيك يا شيخ طيب على كل حال انا انا اقول لك الموضوع ايه و... و... وتفهمها ماشيه ازاي ان شاء الله نعم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته ايوه معانا فضيلة الشيخ ان شاء الله
ماشي فضيلة الشيخ اتفضل سؤالك
آه لو سمحت آه، بالنسبة للواحد لو بيتوضى لو بيتوضى بي- آه، بالشورت
تتوضا بالشرب مم.
بالشورتي والفانلة المحملات ايوه ماشي ماشي
يجوز اه اه ماشي طب حاضر سؤال حاضر اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ايوه سؤالك حضرتك اتفضلي اتفضلي سؤالك والله عندي مشكلة كبيرة انا ان شاء الله عندي عندي أم زوجي تشتغل عرافة مش سامع وهي تشتغل تصرف معناها على المنزل والكل وأنا ما عنديش مقر أخر معناها عايشة معهم مش عارفة شنو هو الفتوى في ذلك أنا- أنا ما- الحرام ما عليا، أنا فهمت، ما- مسؤولة من ما- صغاري.
ام والله زو ما ام عارفة شنو هو الحل شنو الحل يا فضيلة الشيخ أنا راني محتارة ام زوجك ماذا تصنع ما فهمنا
عرافة ها
تشتغل عرافة اه اه تعمل بالعرافه
تعمل عرافة معناها ايوه شوف ايوه معناها السؤال كله إيه بتصرف على المنزل حضرة الشيخ انا فهمت فهمت ان ام زوجك بتعمل إيه.
بالعرافه
إيه تشتغل من فن تصرف تصرف على المنزل معناها هل فما حرام عليا معناها لاني ناطر معاها في نفس المنزل واني ما عنديش مقر اخر تصرف على ما عنديش
تصرف تصرف على مين
على المنزل على الم- على العائله الكل واين ز... واين زوجك
ما هو يصرف جوزي وتصرف هي ويصرف آه، ابو زوجي اه يعني يعني مال مختلط يعني مختلط إيه.
اه حاضر ماشي السؤال حاضر مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته عايزه اكلم فضيله الشيخ والنبي.
معاك اتفضلي سؤالك السلام عليكم فضيله الشيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك ربنا لو يتقبل سمحت يا فضيله الشيخ انا عايزه اسال في حاجه ايوه لله يعني لو واحد واحده متجوزه واحد بقالها 20 سنه ايوه ومخلصه له وربنا اللي يعلم بتعامله احسن معامله ودلوقتي وهو اكبر منها ب 20 سنه أيوة.
واكتشفت حاليا وهو داخل على سن ال 60 دلوقتي انه بيخونها وتاكدت من هذا بالفعل يعني وعاوزة ايه يعني ايه بي- يعني ايه بيخونها بي- في في حرام يعني في الحرام مع واحدة ست متجوزة ايوه ايوه ايوه ايوه ودلوقتي عايزة نصيحة من حضرتك تتصرف ازاي ايه رد الفعل بتاعها هي مش عارفة تعمل ايه طيب، حاضر.
اتأكدت بالفعل حاضر ماشي ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه معنا اتصال ايوه اتفضل
أيوه ايوه سؤالك
أيوه أنا أيوه انا سامع اتفضلي سؤالك أنا لو سمحت يا شيخ آه، أنا زوجي على علاقة بواحدة وانا وانا مش عارفه اغلبت معاه و- ومش عارفه اعمل معاها ايه وهي متجوزه ومعاها اولاد برضه وانا معايا اولاد
ايوه نفس السؤال اللي قبل كده نفس المشكله التي قبلها مباشره ايوه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالك اتفضلي ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله بالله عليك يا شيخ تدعي لي إن ربنا يهديني ويهدي لي جوزي وولادي يا رب امين يا رب عندي سؤال لحضرتك لو سمحت آه، اتفضل آه، كانت في واحدة مدياني مبلغ وقالت لي وزعيه يعني على الناس المساكين وكده ايوه فبس هي ما حددتش يعني الناس دول ايوه فانا احتجت من المبلغ ده يعني احتجت منه مبلغ اخدته ليا ووزعت الباقي فهل اللي انا اخدته ده حرام انت عليا انت ان انا انت اخدته ولا ينطبق ايه؟
ينطبق عليكي اللي قالت عليه انك انت محتاجه اه اه اه خلاص ماشي اه حاضر مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام طيب آه... آه... بنقول بقى للاخت هنرجع بقى الاسئله اللي معانا كلها ما شاء الله الاسئله كترت اهي فبتقول انها بتوزع كتيبات واوراق ولكن قد يكون في قصور في بعض ما تقوم به مما لا ينطبق عليها ما في هذه الكتب من دعوة إلى الخير قلنا إن الإنسان مطالب بأمرين مطالب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصلح نفسه فإذا قصر في البعض لا يبرر ذلك تقصيره أو لا يبرر ذلك تقصيره آه في الأمر الآخر فأنا بس بقول يا ريت إحنا نجعل المسألة دعوة لينا قبل أن تكون دعوة لغيرنا يعني حضرتك اقرأي هذه الكتب وما تحتوي عليه هذه الوريقات وشوفي ايه اللي فيها بحيث انك انت تعتبريها دعوة لنفسك وتصلحي من امورك زي ما بيحصل بيحصل مثلا ان انا اطلع على المنبر اتكلم فممكن اوجه نصيحة للناس وانا اقصد ان اوجه بها نفسي قبلهم فاصلح نفسي من خلال دعوة غيري انا اتمنى ان يكون الامر على هذا النحو ومش مجرد ان انا بوزع ورق وخلاص لا ده انا بشوف ايه اللي فيه انا اتمنى الناس كلها تعمل الكلام ده طيب أتمنى أن الناس تكون صادقة أبدأ بنفسي أتمنى أن الناس تكون آه، تحسن إلى جوارها تكون صادقة في كلامها تكون آه، آه، آه، بتتعامل بالمعروف فيما بينها وبين بعضها أحاول أن أنا أقرأ وأستوعب هذا الكلام كويس جدا وبعدين أبدأ أطرحه على الآخرين وأنا أدعو من خلال ذلك نفسي علشان ما يجيش ربنا حاسبني إنك أنت أمرت بالمعروف ها ولم تعمل به أو نهيت عن المنكر ولم تعمل به هذا ما أتمناه لكن كما قلنا عدم الوفاء ببعض الالتزامات في نفسي ليس مبررا ألا أدعو غيري والله أعلم اللي حلب بالطلاق لو اتكلمتي مش عارف تكوني طالق وبعدين آه، آه، هنا بتدخل مسألة النوايا مسألة النوايا انه اذا كان يقصد تهديد او ما الى ذلك مش هيبقى طلاق وبعدين بلاش بقى حتة ان الواحدة تلح على جوزها لا تشددوا فيشدد الله عليكم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة من يسر يسر الله عليه هو قال لك ما تكلميش كذا لمدة أسبوع وانتهى الأسبوع ما تقعديش بقى ها تضيقي تضيقي تضيقي يقوم يضيق عليك الخناق بهذا الأسلوب فإذا كانت المسألة محددة بأوقات وانتهت المدة يبقى لا داعي للبحث فيما وراء ذلك طيب الأخت اللي هي زوجها مسافر وقاعدة في بيت أبوها ولما بتحب تخرج جوزها بيقول لها استأذني أنا أسأل سؤال من الذي ينفق عليها من الذي ينفق عليها زوجها وهي في بيت أبيها أبوها غير مكلف بالإنفاق عليها هي قاعدة فقط في بيت والدها كنوع من الأنس بدل ما تقعد في بيتها لوحدها أذن لها زوجها شوفوا خدوا بالكم أذن لها زوجها أن تذهب لتجلس في بيت أبيها فصاحب الإذن في الأصل هو الزوج الذي ينفق عليها والذي يكسوها والذي هو زوج لها مش انقطعت الزوجية بمجرد سفريه عنها وبعده عنها لا يبقى حق الزوج في مسألة الإذن وبتاخد منه إذن عام في مسألة إذا كان في زيارة في الحي إذا كان في عيادة مريض إذا كان كذا أما الأمور الكبيرة هتسافر هتخرج هتروح مشوار هنا ولا هنا آه، آه، يحتاج إلى إذن منه وسائل الاتصال النهاردة يعني أصبحت آه، تك على التليفون كده تبص تلاقي رسالة وصلت في أي مكان فيعني نتمنى أن نحافظ على العشرة فيما بيننا وبين بعضنا ويبقى حق الزوج قائما حتى وإن سافر وأسأل الله تعالى تسير الجميع بالنسبة للنيابة في عمل العمرة هل يجوز لإنسان أن ينوب عن غيره في أداء عمرة عنه النيابة في العمرة وفي الحج جائزة شرعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة حج عن أبيك واعتمر حج عن أبيك واعتمر فيجوز أن أنوب عن شخص لا يستطيع أداء العمرة أن أنوب عنه في أدائها وأهب ثوابها له ما فيش مشكلة طيب إيه بيقول إذا تذكرت الآخرة لا يستطيع أن يفعل شيئا لدنياه مطلوب من الإنسان أن يتذكر الآخرة دائما أكثروا ذكر هازم اللذات ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتذكر الآخرة في كل لحظاتنا عندما ننام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه بهيأ نفسي كأن إيه كأني بموت إن أخذت نفسي فارحمها وإن أرسلتها إلى آخره وعندما أقوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور الإسلام دين وسط يحافظ على المسألة من الطرفين لو واحد ما تذكرش الآخرة وانساق في دنياه انسياقا كاملا لا يرعوي ولا ينزجر ها ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فربنا سبحانه وتعالى بين ان الناس اللي بتعمل الحرام وبتاكل اموال الناس بالباطل وبتطف في الكيل والميزان لو كان عندهم ايمان بالاخره واقتناع بيها واحساس ب بقدومها عليهم سيحملهم ذلك حملا على انهم ما ياكلوش حرام انهم ما لا يراهم الله حيث نهاهم انهم ما يعملوش اللي يغضب ربنا فتذكر الاخره كنترول يحكم الانسان من ان ينساق وراء الأهواء أو الملذات أو الحرام أو ما إلى ذلك إذا وصل بالإنسان تذكر الآخرة إلى درجة تضره ده يعتبر عيب فيه هو عيب فيه واحد لما يتذكر الموت أو يتذكر الآخرة يقوم يحصل له يأس قنوط نوع من الزهد في الدنيا وعدم عمل أي شيء ده مش كويس ده مش كويس إنما يقول لك كده كلمات عمرو سيدنا عمرو بن العاص اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هو ده التوازن ما بين الدنيا والآخرة لكن لكن واحد ما يتذكرش الآخرة خالص ده غلط واحد يتذكر الآخرة إلى درجة تؤدي به إلى اليأس والقنوط وعدم العمل الدنيا ده غلط وخير الأمور الوسط خير الأمور الوسط تتذكر الآخرة بدرجة تجعلك دائما تعمل لها وتتذكر الدنيا بدرجة تجعلك تعمل لتحرث وتزرع وتبني وما إلى ذلك فالرجوع إلى الوسط هو الاعتدال هو الحل لمثل هذه المشكلة وأسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن مكروبين جميعا والدته اشترت شقة وعليها أقساط ووصلت إلى درجة التعسر المادي فمش قادرة تسدد أقساط الشقة فهل يجوز لها أن تقترض قرضا ربويا نقول لا أنا أبيع الشقة أبيع الشقة وأسدد بقية ثمنها وأحتفظ بالجزء المتبقي الذي دفعته الذي يخصني لكن إن أنا ألجأ إلى الاقتراض بالربا يعني واحد من المثل البلدي المصري عندنا يقول واحد مش قادر يشيل المعزة يقول هات ولادها معاها يعني مش قادرة تسدد مش قادرة تسدد ها القرض الحالي تقوم تجيب قرض بربا بفوائد زيادة بدل ما هو 100 جنيه يبقوا مثلا 100000 جنيه ولا تتضاعف المسألة عشرات فالشاهد انه الشاهد انه لابد من ان يكون هناك وقفة وأن يكون هناك حدود لمسألة أن أنا ألجأ إلى القرض بالربا مش ليس هذا الأمر أحدها والله أعلم فتح حساب جاري بدون فوائد في بنك ربوي في بنك ربوي لا يجوز هذا شرعا لا يجوز هذا شرعا لابد لابد من أن أبحث لابد من أن أبحث عن وعاء حلال فإذا كان قرض إذا كان هناك إذا كان هناك إذا كان هناك بنك ربوي إذا كان هناك بنك ربوي يتعامل بالحرام فلا أتعامل معه لا إيداعا ولا اقتراضا لأن أنا كده وإن وضعت في حساب جاري أنا بدي فلوسي يتعاملوا هم بيها بإقراضها بدل ما كانوا يدوني 10% لا ده هم بيدوا بقى ياخدوا 15 فصار ما يأخذونه 25% فأنا ساعدتهم على الإقراض بالربا وهذا منهي عنه طب نعمل إيه يا إما نتعامل مع بنك إسلامي يا إما بقى إذا كان واحد معاه فلوس كتيرة بيخاف عليها لا تسرق يمكنه أن يمكنه أن يضع أمواله في خزانة يأجرها في البنك لكن أن تكون أمواله سائبة في البنك يتعامل بها كما يحب بإقراض واقتراض هذا لا يجوز طيب معنا اتصال الو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ طلعت أهلا بيك انا اول مره اتصل مبسوطه قوي ان انا اكلم حضرتك أهلا بيك لو سمحت انا عندي عده اسئله بس آه، اول سؤال ان انا حامل دلوقتي الشهر السادس والدكتور طلب مني ان انا ما اصومش فانا متضايقه ان انا مش هصوم رمضان بس هصومه عشان عندي نسبه الدم بيقل نسبة دكتور إيه؟
من خلال الشهر الخامس والسادس فطلب مني كده فانا مش عارفه انا اعمل ايه عندك نسبة الإيه بتقل؟
نسبه الدم عندي بتقل بسرعه بتقل في الد- في الصيام يعني؟
قال ايوه
آه آه، تاني سؤال آه، انا جوزي عنده عربيه ملاكي آه وله اخت ليها فيها الربع فمش عارفه انا هطلع الزكاه ازاي وعلى اقساط ومش هيسد دينها الا بعد ثلاث سنين على اقساط لمده ثلاث سنين فما أيوة حكم دي الزكاة دلوقتي فيها؟
دي, دي سيارة ملاكي ولا بتؤجر؟
ايوه بيأجرها يعني سيارة أجرة ايوه ملاكي بيأجرها
أجرة أجرة إيه اسمها سيارة أجرة يعني خلاص ماشي آه فانا اختي لها فيها الربع فهي لسه قدامها ثلاث سنين لما تخلص قسطها حاضر.
فما حكم الزكاه عليها حاضر حاضر اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته لو سمحت يا شيخ انا شفت اختي في الله بتدفن جريدة الزهور آه، نعلي الصوت بس بعد إذنك حاضر انا شفت اختي في الله بتدفن جريدة الزهور فوق قبر ابيها بتدفن إيه؟
جريدة الزهور جريدة زهور اه لما سألتها قالت لي ان الرسول كان كان بيعمل كده مم.
فهل ده صحيح؟
حاضر ماشي والسؤال التاني لو سمحت انا سمعت مفسر للرؤى بيقول ان هناك ملك موكل بالاحلام اسمه روحائيل او صديقون هل هذا صحيح؟
حاضر ماشي حاضر شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نبدأ نجاوب للأسئلة التي إيه، معنا ما شاء الله الأسئلة اليوم آه، ما شاء الله يعني آه، الأخت اللي بتسأل إن شعرها قصير وتريد أن توصله بشعر آخر زينة لزوجها عندنا حديث في الصحاح ينهى عن هذا ام- امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي أصابتها الحمى وقد تمرط شعرها نتيجة مرض معين أصابتها الحمى فتمرق أو تمرط شعرها أفأصله قال لا قال لا فأنت يعني تلجأي إلى تزيينه بما هو متاح و- و- ونبتعد عما نهي عن لعن الله الواصلة والمستوصلة ومسألة الزوج وغيره دي طبعا هي مسألة مختلف فيها لكن رأي الأرجح أنه هذا تغيير لخلق الله والمغيرات خلق الله يحرم عليهن تعاطي هذا العمل سواء للزوج أو لغير الزوج والله أعلم الأخت اللي بتقول إن الحيض بيبقى عندها أربعة أيام ثم تغتسل وتجد بعد ذلك بعد ما تغتسل نقطة نقطتين يبقى ده معناه يا أختي الحيض ما انتهش نزول نقاط بعد الاغتسال معناه ان الحيض لم ينتهي احنا عندنا قاعدة او كلمة آه، تقولها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انهن اي النساء كنا يبعثن اليها بالدرجة فيها آه، القطنة فيها ال- ال- ال- ال- الالوان حمرة أو صفرة أو ما إلى ذلك فيسألنها عن الاغتسال فتقول لا حتى ترين القصة البيضاء لحد ما أجد إنه المكان أصبح شفافا ليست هناك ألوان لا كدرة ولا صفرة ولا حمرة ولا أي ألوان ساعتها ها نبدأ ن- إيه آه، آه، آه، نغتسل نبدأ نغتسل وعلى المرأة زي ما السنة علمت تتبعي بها أثر الدم إن الواحدة تأخذ شيئا وتتتبع أثر الدم في داخل المكان آه آه وتزيل هذا كله وكده تكون طهرت طهارة كاملة وتنتظر حتى ترى القصة البيضاء هل يلزم بعد الاغتسال من الجنابة أو من الحيض أو من الاحتلام هل يلزم الإنسان أن يتوضأ أم يكفي الاغتسال عن الوضوء الإنسان يبدأ أولا بغسل أعضائه إزالة النجاسة مما عليه يستنجي ويغسل فرجه والأماكن التي فيها نجاسات وبعد ذلك يفيض الماء دون أن يمس فرجه بكفه أو دبره بكفه إذا حدث كده ولم يمس هذه المواضع جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ويعتبر الاغتسال كافيا عنه بالنسبة للتراويح في البيت هل تغني عن صلاة قيام الليل أو التراويح في المسجد هل تغني عن... خدوا بالكم ان التراويح سنة خاصة برمضان سنة خاصة برمضان لو قالوا بكرة رمضان بنصلي تراويح لو قالوا بكرة العيد ما بنصليش تراويح يبقى ده معناه ان دي سنة خاصة برمضان لا علاقة لها بالتهجد في الليل بمعنى ان انا اصلي التراويح في المسجد واروح اصلي بعد كده قيام الليل حتى لو هصلي الليل كله ما يمنعش ليس هناك ما يمنع والحديث اللي بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن ثمان ركعات ده بالنسبة لقيام الليل والنبي ما كانش بيصلي تراويح في غير رمضان يبقى دي سنة ودي سنة أخرى مفيش مانع ان انا اصلي التراويح 8 ركعات 20 ركعة او بينهما او اقل او اكثر وارجع بعد كده في البيت اصلي تهجدا او قيام ليل لا مانع من هذا ابدا طب الحديث اللي بيقول اللي يصلي في جماعة 40 يوما كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من العذاب طيب هل هذا يجري على المرأة المرأة صلاتها في بيتها أفضل فإذا حرصت على أن تصلي الصلاة في أول وقتها بمجرد دخول الوقت إن شاء الله لها الأجر ويعني دي مسألة مش مكلفة بها المرأة أنها تروح صلي جماعة 40 يوم في كل صلاة بالنسبة للمشكلة اللي حكيتها الأخت إسكان الشباب وواحد يروح ياخد ب باسم غيره وبعدين يحصل مش عارف انه يحصل على ميزة يحرم منها صديقه طبعا احنا لو مشينا صح لو مشينا صح الدنيا كلها تستريح المفترض انه اللي بياخد هذه المساكن ناس ليهم صفة معينة شباب عرايس متجوزين جداد ينبغي عليهم أن يراعوا ذلك إنما في ناس بقى عايزة تكوش على كل حاجة وعايزة تحط إيديها في كل مكان فيقوم يقدم باسمه باسم مراته باسم ولاده باسم جيرانه باسم مش عارف إيه وبعدين ياخد هذه المساكن وبدل ما يأخذ مسكنا واحدا أو لا يأخذ لأنه القرعة لم تصبه يقوم ياخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده ويبدأ بعد كده يسقع الأشياء دي ويركنها وبدل ما بقت بعشرة بقت بمية هذا نوع من أنواع الظلم نوع من أنواع أخذ وأكل أموال الناس بغير حق فإحنا محتاجين إن إحنا نمشي صح دي الدولة وضعتها وخصصتها لفئات معينة محتاجها وتستحقها قدم ما تستحقهاش ولست محتاجا إليها يبقى ما تقدمش وسيب الفرصة لأصحاب الحقوق ليأخذوها هذا هو الواجب ودي المقدمة الصحيحة للموضوع لكن أقدم وباسم زيد وعمرو وسين وصاد والكلام ده كله وبعد كده تحصل مشكلة كل ما تحصل حاجة أقول له تعالى المفترض ان أنا لو قدم آخر باسمي بإذن مني خلاص أنا تنازلت عن حقي يبقى هو صاحب الحق وأنا يبقى في الحالة دي تنازلت عن حقي طب أنا ما كنتش أعرف وجيت رجعت بعد كده بعد بقى خصوصة الأرض ليه إيه إيه يعني لقيت ان انا مش مش من حقي ان انا اقدم تاني وان هذه الاخت التي حازت المال باسمي هتبيع الارض دي وتستفيد منها فاتفقنا على ان احنا ننصف المسألة فيما بيننا وبين بعضنا وتراضينا على هذا أرجو إن شاء الله أن ما يكونش فيها حاجة وخدي آه، يعني آه، آه، ما حصلتموه من ربح مناصفة بينكما بالتراضي أما الثالث الطرف الثالث اللي ادى 1000 جنيه للأخت اللي مش عارف إيه أنا سألت سؤال واحد عندما أعطت هذا المال أعطته بنية إيه بنية سلفة لأختها تفريق كربة لأختها أختها كانت مخطوبة وفسخت خطوبتها فعلشان إيه خطيبها ما يقولهاش هات ال1000 جنيه قالت لها خد ال1000 جنيه اديها له عشان بعد كده ايه ما يبقاش يبقى انت في الحاله دي ما دخلتيش بنيه المشاركه وما دفعتيش الفلوس الا لتفريج قربه اختك يبقى ما تقوليش بقى انا طرف ثالث في الموضوع ده مالكيش حق فيه وانما خد ال1000 جنيه اللي هو سلفه آه، كما اعطيتيه الفا لا زياده عليه الله اعلم أختك بي- بي- يعني تطلب منا أن ندعو الله تعالى أن يفرج كربها وهمها نسأل الله تعالى أن يفرج كربها وهمها وكرب المكروبين وهم المهمومين جميعا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح عنا وعنكم الكروبات ويجعل الأيام القادمة أيام خير وسعة ورزق ورغد لنا ولها ولجميع المجتمعين أخي بيسأل عن المعهد المقابل لنادي الزمالك هو معهد الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية المعروف أو المشهور باسم معهد الباقوري أسسه الشيخ أحمد الباقوري رحم الله الجميع معهد الدراسات الإسلامية وهو معهد آه، يعطي شهادة آه، دبلومة ويسمح بتسجيل رسالة ماجستير ويسمح بتسجيل رسالة ماجستير إلى هذا الحد ويقف وهذه اللي بيحب بقى يحصل على شهادة ويحصل على رخصة ويبقى معاه ماجستير وما إلى ذلك يمكنه أن ينضم إلى هذا المعهد ويعني بيسألني رأيك يعني أنا أحب دايما الدراسة الإسلامية ما يكونش فيها اختلاط ما بين بنين وبنات أحب الدراسات الإسلامية تكون دراسة متعمقة دراسة متخصصة دراسة قوية بحيث أن اللي جاي لده جاي محب وراغب يبقى لازم أشبع رغبته وأحقق حاجته إلي في أن أقدم له شيئا دسما قويا وما إلى ذلك وأمنع الاختلاط ما بين الرجال والنساء فدي مسألة أنادي بها وأطالب وأسأل الله تعالى أن يحقق هذا إن شاء الله كان الأخ كان بيسأل عن أرباح بنك فيصل الأصل إن بنك فيصل ما بيقرضش أموالا بنك فيصل بيدخل كشريك في مشروع ما كمضارب أنت مضارب بالمال أو هو مضارب بمال المستثمرين والآخر بيستثمرها بطريقة ال- ال- ال- المتاجرة فيها أو أنه بيشتري لك أشياء ويبيعها لك آه، ب- ب- بثمن أعلى اللي بنسميها المرابحة فالمضاربة والمرابحة هي الوسيلة التي ينمو بها مال بنك فيصل وأساس معاملة البنك أصلا أنه دي إسلام ده المفترض ولا يباح لبنك إسلامي شرط تأسيسه هذا أنه يقرض أموالا بفوائد أو أن يودع أمواله في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد وبالتالي ده خطوة نحو طريق تحقيق الاقتصاد الإسلامي فإن شاء الله خطوة أرجو أن يبارك فيها وأسأل الله تعالى أن تنمو وتكثر وتنمو فروع البنك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة بحيث أن العمل الإسلامي آه، آه، يكون إن شاء الله موجودا ويبقى عندنا زي ما عندنا إعلام إسلامي بتشوفوه دلوقتي من خلال الشاشات وعندنا تعليم إسلامي من خلال مدارس إسلامية يبقى عندنا أيضا اقتصاد إسلامي من خلال البنوك الإسلامية ها إيه، الحياة الإسلامية هي المنقذ من الضلال هي المخرج من الأزمات فالاقتصاد الإسلامي آه، صو- من صوره ما نراه في هذه البنوك الإسلامية إن شاء الله فنسأل الله أن ربنا يوفق هل يجوز التوضؤ بالشرط يجوز ان واحد يتوضا بشرط يجوز هذا وما يمنعش هذا طيب بالنسبة للحماة أم الزوج التي تعمل بالعرافة ها التي تعمل بضرب الودع وشوف البخت و... والإعلام بما سيكون وربما تكتب أحجبة وتعمل تعاويذ و... وما إلى ذلك كل هذا لا يجوز شرعا وهذا أكل مال حرام هذا أكل مال حرام النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان الكاهن حلوان الكاهن اللي هو العطاء اللي بيعطى عليه الكاهن بتوع العرافة دول طيب هنكمل إن شاء الله معنا اتصال السلام عليكم أيوة
الو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ انا كان جوزي آه، كل سنه في الشغل بيدوله آه، شنطه كده شنطه رمضان أيوة.
بيبقى فيها زيت وسكر وقمر الدين وكلام من ده فانا كان عندي حاجات من السنه اللي فاتت ما كنتش استعملتها فانا انا عايزه اخرجها لله بس في نفس الوقت حاسه بحرج يعني ان انا اخرج حاجه قديمه و- واخلي الجديد عندي يعني هل هي فسدت هل هي ق- يعني فسدت.
مدة صلاحيتها هي بس انتهت من السنه اللي فاتت بس أنا أسأل سؤال هل صلاحيتها انتهت لا ما انتهتش يعني تقبلين أن تستعمليها لنفسك ولا تأبين هذا انا ممكن استعملها لنفسي اه بس انا قلت استعمل الجديد طيب حاضر حاضر معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي سؤالك
ألو أيوة اتفضلي أيوة لو سمحت كان في واحدة ست كبيرة في السن كانت خدت عهد عهد على نفسها إنها طول ما عايشة تعمل شنط رمضان وتفرقها وبعدين الحال بدل معاها وتكاد تكون هي دلوقتي اللي محتاجة الشنط فهل يجوز إنها تقترض علشان ت- تفرق الشنط ولو كان يعني وإيه كفارة إن هي لو ما قدم- لو ما عملتش الشنط يعني كده ويا ريت حضرتك بس تجاوبني النهارده علشان رمضان خلاص كل سنة حضرتك حاضر حاضر حاضر معنا اتصال آخر السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام
كنت عايزه سؤال.
اكلم فضيله الشيخ اتفضلي معاك اتفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا فضيله الشيخ انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال نعم آه يعني انا كنت في وقت الصلاه يعني بصلي بس بحس ان ت- تفكيري في حاجات تانية حاجه يعني بتكلمني بس انا مش عارفه هي ايه بالظبط بس انا في نفس الوقت حاسه ان صلاتي ممكن كده آه، ربنا ما يكونش متقبلها يعني مع ان والله يعني مهتميه بالصلاه وما طبعا.
بيفوتنيش ولا وقت يعني حاضر حاضر يعني عايزه اعرف الحكم في كده ايه حاضر ماشي فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبح للكاهن أن يتعاطى عطاء ويأخذ أجرا وبين أن هذا مما يحرم طب الأخت بتسأل بتقول إنها عايشة في البيت وبتجيب من هذه العرافة وزوجها أيضا بيشارك نتيجة عمله وجهده فأنت غير مسؤولة عن هذا الموضوع أنت المال طالما مختلط فأنت غير مسؤولة ولكم من خلال الع- ال- الأكل الحلال أو العمل الحلال الذي يتقاضى عليه زوجك الأجر تأكلي وتشربي وهي المسؤولة عن آه، آه، آه، عملها طالما أنه لا يتعاطى مال حرام خير خالص إنما مال مختلط زوجي بيجيب ويحط وأخو زوجي بيجيب ويحط وهي بتحط يبقى لا ذنب عليك في هذا آه، بتقول ان واحدة متزوجة من 20 سنة وبعدين اكتشفت ان جوزها بيخونها وبرضه واحدة تانية زوجة آه، حست ان زوجها على علاقة بواحدة تانية انا اخوانا دي مسائل آه، نسأل الله العفو والعافية منها وتحتاج الى حكمة في التعامل معها بحيث ان احنا نواجه الامور بصراحة وما تكونش ظنون ما تكونش ظنون لانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين مش مجرد واحد قال لي كلمة ولا قال لي حاجة ولا أنا تخيلت لا إنما إذا ثبت هذا ب- إيه إيه نخاطب الزوج بحكمة وروية وتثبت بحيث إن احنا نحافظ على بيوتنا ويراعى إنه الواحد يحافظ على بيته بمحافظته على بيوت الآخرين احفظ الله يحفظك وإلا سيجد الإنسان نفسه يعاقب بجزاء من جنس عمله أنت بتمشي في الغلط ربنا يبتلي أولادك بالغلط فأرجو أن احنا ننبه على هذا ويبقى بحكمة نراعي المسألة دي وربنا يهدي الحال للجميع إيه، احتاجت أخت لأن آه، آه، آه، تأخذ مبلغا من مال أعطي لها لتوزيعه على المحتاجين توزيعه على المحتاجين واحتاجت هي ضمن الناس فأخذت من هذا المال والله شوفي أنت أمينة على هذا المال ومحاسبة عليه بين يدي الله تبارك وتعالى فإذا كانت الصفة التي بمقتضاها تعطينا الآخرين متوفرة فيك بتديهم كام عشرة خمسة تا- خد زيهم مفيش مشكلة بحيث أن لو صاحبة المال أحست أن هذا المال قد أعطي لمستحقين وأنت منهم لا يصيبها ضرر ولا يأخ- يعني تقول لك أبدا ما فيش حاجة فبالتالي يجوز لمن يأخذ مالا ليوزعه أن يعتبر نفسه واحدا منهم وكما يأخذ الآخرون يأخذ هو حامل في ست شهور وبتقول إنها قال لها الدكتور إن حالتك الصحية لا تسمح بالصيام لأن نسبة الدم بتقل في أثناء الصيام والله يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تؤجل شهر رمضان إلى أيام أخرى ما فيش مشكلة فطالما في رخصة وفعلا في ضرر سيقع يبقى ما فيش داعي إن أنا أجازف وتحصل بعد ذلك عواقب سيئة لا أتحمل نتائجها وأقول يا ريتني ما صمت إنما يعني الموضوع بالنسبة لك ممكن تسألي طبيبة أخرى أو متخصصة أخرى أو متخصص أكتر متعمق في الموضوع وشوف رأيه إيه فإن اجتمع الرأيان فمن رأيي أن تأخذي بالرخصة في هذا بالنسبة للسيارة الأجرة اللي أخته لها فيها الربع تطلع الزكاة إزاي هو كده كده بيسدد الدين من عائد هذه السيارة بيسدد الدين من عائد هذه السيارة فلما تبقى تخلص وتبقى خالصة يعني هي تعتبر الآن ما بتحققش ربح في هذه الحالة لما تبقى لأن الأرباح اللي بتيجي منها بنسدد بها ديون والديون مستغرقة كل ما يأتي منها ربما فيعني لما تبقى تخلص نهائيا ويبقى في ربح بيتوفر منها نبقى نسأل ساعتها عن الزكاة مسألة إعط- وضع القبور وضع الجريد على القبور آه، أخذا من السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بجريدة الرطبة دعا بجريدة الرطبة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس البعض بيقول إن دي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وليست عامة وإن أخذ البعض منها برضه أقول وإن أخذ البعض منها إنه ما فيش مانع أن أضع جريدة كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام جريدة الرطب على القبر ما فيش مشكلة إن شاء الله ولا نضيق واسعا أما موضوع تفسير الرؤى أنا ماليش في في الموضوع ده هل في ملك موكل بهذا اسمه كذا لا لا أعلى علم عندي بها آه، بالنسبة للأخت اللي سألت إن عندها شنط آه، شنط رمضانية من العام الماضي يأخذها زوجها من العمل وهذه الأشياء باقية كما هي في مدة صلاحية لأي شيء مدة صلاحية لأي شيء بتبص تلاقي مدة صلاحية مثلا الزيت ثلاث سنين مدة صلاحية ال- ال- الرز مثلا أربع سنين فطالما أنه في مدة الصلاحية مفيش مانع أبدا أن أنا أستعملها لنفسي أو لغيري لنفسي أو لغيري لكن ما يكونش الدافع أن أنا يعني بالعربي مش عايزها خلاص يعني مش هستعملها لأن أنا حاسس إنها حاجة مش جيدة ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ما تقصدوش الخبيث وتنفقوا منه وبعدين قال ولستم بآخذيه لو عرض عليكم مش هتاخدوه لكن إذا انتفت كل الصفات اللي بيقول عليها دي ها لا يمنت الخبيث ولو أعطي ليه أقبله وممكن استعمله ببيتي كما يستعمله غيري ما فيش مانع تصدق بيها وإن شاء الله تكون مقبولة طيب واحدة ست بتقول إنها كانت بتعمل شنط في رمضان فجار عليها الزمن ولم تستطع أن تفي بهذا في رمضان الحالي بسبب ضيق ذات اليد هل تقترض لأجل ذلك؟ هي الآن كما تقول السائلة إنها محتاجة الآن الشنط يعني الست نفسها وصل بها الحال إلى إن هي محتاجة ليديها فهل تقترض؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إحنا مش مكلفين إن إحنا نضغط على أنفسنا ولا أن نشدد على أنفسنا بحيث إن إحنا عايزين نعمل عمل خير ومفيش إمكانات لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وهذه المرأة طالما أنه قد منعها من الوفاء بوعدها قلة الحيلة أو ضيق ذات اليد لها الأجر إن شاء الله كاملا لها الأجر كاملا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقوم في ماله بعلمه يعرف لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو كان لي مال لفعلت فيه مثل فعل فلان يقول فهو بنيته وهما في الأجر سواء فطالما أنها منعها من ذلك منع لها الأجر لكن لا تقترض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو لم تعمل احنا قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأخت اللي تسأل آخر سؤال بتقول إنها في وقت الصلاة بتسمع أصوات وبتفكر في أشياء خلاف الصلاة مطلوب مني إن أنا ساعة الصلاة أجرد نفسي من أي مشاغل لا تليفون محمول يرن ولا طعام أشتهيه موجود ينتظرني ولا يدافعني الأخبثان البول أو الغائط ولا أمامي لا صور ولا مناظر ولا أشياء فإذا حققت هذه الأمور الظاهرية ومنعت الأسباب التي تحول فيما بيني وبين التركيز ظاهريا دي خطوة إلى الأمام حتى الحديث أنه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ليه ناشئة الليل أشد وطئا الواحد وهو بيصلي في الليل خلاص كل وشرب ونام واستريح والدنيا من حواليه ما فيش أي حاجة فبيبقى مركز أكتر إحنا مطلوب مننا إن إحنا نعمل هذه الأشياء وبعد كده بقى لما نقبل على الصلاة نقبل عليها نتعمق ونتأمل في آيات الله التي نتلوها في سجودي في ركوعي في تكبيري لله سبحانه وتعالى وما فيش مانع ان انا استعيد بالله من الشيطان الرجيم اذا وجدت ما يزعجني في الصلاة او ما يخرجني عنها استعيد بالله من الشيطان الرجيم حتى ولو بصوت مرتفع فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه كلها وسائل ان شاء الله تعين على التركيز وعلى التسديد وهذا ما نتمنى ان يكون لنا ولكم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى